بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حلوني يا أباء عاوز أخد موضوع شكله كده يبان صعب لكن هو مش صعب إزاي المسيح عرف يخلي التلاميذ ينكروا نفسه ما هو أحيا لا أنا دي معناها إيه أنا هي دي الذات هي دي النفس وأصعب حاجة في الحياة الروحية انك تنسى نفسك تنكر نفسك تشطب على نفسك لو عرفت تعمل كده كل حاجة بتيجي لوحدها العدو اللدود للحياة الروحية والنمو الروحي هي الأنا أنا عاوز أنا زعلان أنا هي دي المصيبة يعني وبتاخد أشكال كتير قوي فربنا يسوع عشان يوصل تلاميذه يبقى أواني للروح القدس ويعملوا اللي عملوه فتنوا المسكون غيروا العالم قعد ثلاث سنين يربيهم على إنكار النفس يظبطهم يعني عشان ينسوا نفسهم خالص وده اللي بيعمله معانا بس احنا مش دايما بنفهم فعشان كده احنا هنبص ازاي المسيح كان بيربي تلاميذه على انكار النفس والواحد يقول ايوه هو ده اللي بيحصل معايا عشان ربنا عاوز يكسر ذاتي عشان اعرف اقول لا انا دي فنفس اللي بيحصل مع التلاميذ بيحصل معانا بداية ربنا يسوع قال قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه هي دي لا أنا ويحمل صليبه ويتبعني أول حاجة كان يعملها المسيح كتير عشان يشطب على الأنا يشجع استغربوا إزاي يعني هو التشجيع ده مش ينفخ الذات لا في كتير من الناس بما فيهم التلاميذ ما عندهمش كبر ذات عندهم صغر ذات بس هم مركزين على الانا برضه يعني اللي قاعد عمال يقول انا وحش انا وحش انا وحش انا فاشل انا ما هو برضه مش عارف ينكر نفسه ليه لانه مش عارف يقول لا انا هو واخدها من زاوية ايه انا وبعدين وحش بس هو انا برضه فايه اللي يخليك تنسى نفسك التشجيع لما تلاقي حد يشجعك كتير قوي خلاص بقى كان ناقصك تشجيع ناقصك حب فعمال تطبطب على نفسك وتتحسر على نفسك وتتصعب على نفسك وهي كلها نفسك نفسك نفسك إذا التشجيع أحد أهم أدوات ربنا يسوع في إنكار النفس لما شبع تلاميذه حب لما غرقهم تشجيع نسيوا نفسه فهمتوا القاعدة دي؟ ما بقوش فارق معاهم يدوروا على نفسهم ما بقوش مستنيين الناس تمجد فيهم شبعانين ما بقوش بيدوروا طول الوقت انا حلو انا وحش خلاص بقى ربنا بيحبني ربنا شايفني حاجة كبيرة ربنا اداني مسؤولية ربنا عارفني باسمي ربنا بيقعد معايا ويحكي خلاص يبقى التشجيع أول وسيلة بيستخدمها ربنا في علاج صغر النفس اللي منه يدخل على إنكار النفس صغر النفس يعطل إنكار النفس فاهمين دي ولا فلسفة مين فاهمها دي ها أقولها تاني صغر النفس عدو الإنكار النفس لأن صغر النفس يخليك محبوس في نفسك يخليك مشغول على نفسك طول الوقت لأنك عندك صغر نفس وأنا أراهنكم 80% من اللي قاعدين عندهم صغر نفس وأنا طب معاكم يعني عندي صغر نفس صغر النفس طبع وفكر مسيطر يخليك مش شايف نفسك كويس شايف نفسك قليل شايف نفسك وحش شايف نفسك مرفوض شايف نفسك مش محبوب شايف نفسك فاشل شايف نفسك أقل من اللي حواليك يطلع منها غيرة ويطلع منها غضب ويطلع منها إدانة ويطلع منها نكد وكآبة ويطلع منها كل حاجة العلاج تشجيع تشجيع تشجيع شجعوا صغار النفوس لغاية ما نوصل لإيه نسيت نفسك خلاص مش فارق معاك نفسك طلعت من الحفرة عارفين صغر النفس زي حفرة وممكن تبقى حفرة غويطة جدا فطبعا انت مسجون جوه تحت انما من كتر التشجيع زي عمالين نحط رملة رملة رملة وانت تطلع تطلع تطلع طلعت للهوا خلاص طلعت بره الحفرة ربنا يسوع كان مشجع جدا اولا الاختيار نفسه كان تشجيع انا اخترتكم انت لما اخترناك تخدم مثلا مش ده تشجيع مش احساسك انك انت بتنتمي لخدمة الامبابرام او للعشوائيات او للفريق اللي بينزل في الصعيد او او إحساس برضو مشجع إنك أنت خادم طب بالك بقى التلاميذ لما إيه اعتبرهم الخصم كمان العلاقة الشخصية مشجعة كون المسيح المشهور اللي الناس كلها بتجري وتتكلم عليه ده بيقعد مع بطرس يحكي ويقعد مع يوحنا ياخده في حضنه الحتة الشخصية دي ياه مشجعة جدا الناس بتتنشأ على لمسة والمسيح ده بتاعنا فالعلاقة الشخصية مشجعة جدا التشجيع كمان يجي بالحوار والاستماع كانوا يحكوا معاه ببساطة على فكرة كانوا واخدين عليه جدا وده مشجع كانوا يقولوا له ما تمشي الناس يقول لهم لا مش هنمشيهم نأكلهم يقولوا له ما ينفعش واخدين راحتهم إذا هم أصدقائه فعلا تاني نقطة كان المسيح له المجد يعالج بها إنكار النفس المسيح له المجد عنده إنكار نفس طبعا أعلى من أي حد بمعنى إيه ربنا نفسه قدوة لأنه ربنا مش بيفكر في نفسه أبدا وهو ده إنكار النفس ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه فمش مشغول على نفسه فلما تتعامل مع واحد ما بيعملش حساب لنفسه أبدا فكرش في نفسه ولا كرامته ولا راحته ولا ولا شايفها صغيرة ولا شايفها كبيرة ولا شايفها خالص خلاص انت شوية شوية بتقلده بتشرب من روح القديسين كلهم كده على فكرة القديسين كلهم لا الكرامة تفرق ولا الإهانة تفرق ليه؟ لأن نفسهم مش شغلاهم نفسي ليست ثمينة عندي اللي نفسه شغلاه كلمة توديه وكلمة تجيبه كلمة ترفعه يبقى فرحان قوي وكلمة نقد تهده لأن نفسه شغلاه إنما اللي نفسه مش شغلاه ولا فارق معاه فالمسيح كان قدوة الناس تمجد فيه وتهلل فيه وهو عادي ولا يتأثر والناس تغلط فيه واليهود يستفزوه ولا برضه يتأثر فالتلاميذ قاعدين يتفرجوا عليه انت ازاي كده طب احنا نفسنا نبقى كده عشان كده القديس بولس اللي كان يركز على المسيح قوي بالرغم انه ما عاشروش زي التلاميذ قال تمثلوا بي زي ما انا بتمثل بالمسيح فبولس في لحظة قال بصوا بمجد وهوان بسيط رديء بسيط حسن ما بتفرقش ليه؟ لأنه ابتدى يدخل في إنكار النفس اتعلم يعني إيه لا أنا أنا ده مش موجود في الصورة أنا ما أنا نعمة الله العاملة فين القدوة في كل حاجة لما كانوا يشوفوه يصلي يحسوا ان هو ناسي نفسه ما بيبصش في الساعة ناسي روحه ربنا يسوع نفسه لما يدخل يصلي كانوا يبصوا عليه من بعيد كده فجم يقولوا له ما تعلمنا بتصلي ازاي احنا كيهود ما نعرفش احنا بنقعد بقى ايه نحسب هنقول ايه وناخد بالنا من الم... الوقفة واللحن والنغمة و... انما انت صلاتك كلها حب كده انت مش واخد بالك انت بتصلي ازاي منظره هو بيصلي معناه انه ناسي نفسه كويس ما هو ناسي نفسه دي حتى في الصلاة يبقى القدوة ثالث حاجة ثالث طريقة المسيح كان بيعلم عياله تلاميذه بيعلمنا ننكر نفسنا التوبيخ والتأديب أحيانا يمكن العقاب دي مش مظبوطة هي تأديب ربنا يسوع كان بيربي تلاميذه على فكرة هما بيموتوا فيه فقد ما بيشجعهم قد ما بيجي وقت ايه بيسد عليهم وده مفيد وده مفيد وفي علم التربية الحديثة دلوقتي التربية تتلخص في كلمتين شد وارخي ارخي وشد يعني ايه السد على طول غلط وترخي على طول غلط بس المهم في الحالتين تبقى معاك حب شد بحب وارخي بحب المسيح كان بيعمل كده على قد ما دلع تلاميذه وريحهم وكبرهم و... و... واداهم اهتمام خاص جدا عشان يطلعوا من صغر النفس على قد ما في وقت كان بيبقى شديد مثلا بصوا على الموقف بتاع مرقس 8 ده لما ركبوا المركب وقال لهم ايه المسيح طبعا دائم التعليم طول الوقت يقول كلام روحي تحرزوا من خمير الفريسين هم الظاهر كانوا جعانين قال له طب ده احنا كنا عمالين حسابنا اول ما المركب تركن نروح نشتري خميره ونلحق نخبز خلينا نتعشى فاتضايقوا قوي ان قال لهم ما تشتروش من خميره الفريسين هم فهموها كده راح مخهم في الخميره والعيش والكلام ده بصوا بقى الكلام لماذا تفكرون ليس عندكم خبز الا تشعرون هي بالبلدي هو انتم ما بتحسوش بالظبط كده الا تفهمون أحتى الآن قلوبكم غليظة ألكم عيون ولا تبصرون لكم أذان ولا تسمعون ده كلام للرسل وفي المركب تلاقي الواحد منهم كان عاوز ينط في الميه لأنه إيه ده يا رب هو أنت بتعرف تشد كده؟ آه طبعا بس هم متأكدين إنه بيحبهم جدا ومدلعهم كتير فالشد ده بيعمل إيه؟ أنتوا قلقتوا على نفسكم؟ هو أنتوا لسه بتفكروا في نفسكم؟ ما هو انكار النفس معناه ما تفكرش في نفسك اول ما مخك راحت في الاكل والشرب والراحه وكده يبقى انت ما عندكش انكار نفس ألكم أذان ولا تسمعون ولا تذكرون وبعدين شوفوا بقى الحكاية يوم الخمس خبزات كام قفة شلتم عاملين زي التنابلة اللي عاملين عاملة 12 يوم السبع كام سلة كسر مملوءة رفعتم قالوا سبع قال لهم كيف لا تفهمون يبقى واضح انه ربنا يسوع في وقت بيوبخ لما تجيلك يا حبيبي رسالة توبيخ او عتاب اعرف انها احد وسائل التخلص من عبادة الذات ده درس من دروس انكار النفس لحظات ربنا يجيب لك تشجيع والناس تكبرك زيادة بيعالجك ولحظات يجي لك توبيخ والناس تلطش فيك بيعالجك برضه من نفس الداء من نفس المرض كل ده لإنكار النفس عشان تخف عشان نفسك دي تتنسي خالص ولا يفرق مش فارق خالص بقى تعمل معجزات يدوسوا عليك هي هي في الآخر برضو بطرس بطرس طبعا كان واخد ايه يعني كان شايف نفسه عنده امتيازات خاصة يعني واحد من الثلاثة المقربين والتجلي وغيره وبطرس بطبعه يميل لحتة ايه شايف نفسه شيء شوية في الاول طبعا قديس بطرس دلوقتي يعني حاجة كبيرة قوي انما لما المسيح ليلة صليبه قال لهم على فكرة بقى انا لازم اسلم ليد اليهود والرومان ويموتوني قام خده على جنبه وقال له ايه هو الكلام ده ليه يعني احنا متنا يعني احنا رجالة معاك اهو مش ممكن يحصل الكلام ده حاشاك يا رب مش اعتبرها بقى حبه بتاع المسيح قال له اذهب عني يا شيطان يا رب ارحم تقول له بطرس كده في وشه روح يا شيطان اللي انت بتقوله ده كلام الشيطان طبعا ده عتاب شديد جدا توبيخ ليه لان اللي بيحرك بطرس في اللحظة دي الانا الذات عاوز يقول له انا ادافع عنك انا احميك وده النفس اللي جاب له الوقعة السوداء لأنه قال له إن أنكرك الجميع إيه؟ أنا لا أنكرك فقال له طب أنت اللي الوحيد اللي هتنكر برضه حصل مع الاثنين التانيين يعقوب ويوحنا خلي بالكوا دول الثلاثي الأقرب للمسيح بطرس ويعقوب ويوحنا مرة يعقوب ويوحنا ودول حبايبه قوي ده يوحنا ده اللي بيلزقوا له كانوا قاعدين جنب السامرة والسامرة رفضت دخوله فيعقوب ويوحنا بيعملوا معجزات بقى ما هو بقى لهم مده بيعملوا معجزات قالوا له ايه تحب ننزل نار تاكلهم ما هم زي ايليا بقى سايفين روحهم يعني قال لهم ايه اللي بتقولوه ده لستما تعلمان من اي روح انتما هو انا جاي موت الناس طبعا زي ايه غسيل يعني غسلهم ايه هو اللي انتوا بتقولوه ده يبقى واضح ان حتى مع المقربين جدا كان في لحظات عتاب وتوبيخ ليه؟ لأنه بيعالج الذات بيشفينا من عبادة النفس إما بشكلها الوحش صغر النفس أو بشكلها الوحش كبر النفس واللي مركز في نفسه يفضل يلعب بين الاتنين دول ساعة حاسس انه صغير وساعة حاسس انه كبير وربنا عمال يشيل يشيل عشان يقول له انت مش كأنك مش موجود أحيا لا أنا أربعة من طرق تربية المسيح لتلاميذه وتربيته لينا التعليم المستمر لأن الأفكار الروحية أحبائي بتطلع الواحد بره نفسه يعني المؤتمر بينسيك نفسك الإنجيل ينسيك نفسك الخدمة تنسيك نفسك فتطلع بره السجن بتاعت أنا وحش وأنا حلو والقصة الفارغة دي هو ده إنكار النفس هو ده أحيا لا أنا أنا ده مش موجود خلاص فلما مرة مثلا اختلفوا قالوا مين الأعظم طبعا كان ممكن ياخدوا لهم كلمتين ناشفين المرة دي قال تعليم جاب العيل الصغير وقال لهم بصوا بقى الولد ده أهم واحد وقال لهم في الدنيا الآن دي شغلة الناس كلها رؤساء العالم يسودونهم العظماء يتسلطون عليهم انتوا لا اللي عاوز يكون عظيم يكون خدام اللي عاوز يكون في الأول يكون عبد يكون في الآخر يبقى هنا التعليم ده هيساعد الواحد ينكر نفسه ويعيش لا أنا اداهم تعليم آخر قال لهم بصوا في كتير هيبقوا في الأول مكانهم في الآخر وفي كتير في الآخر مكانهم في الأول فاللي بيدور على الأنا أنه يبان ويظهر ويبقى في إيده كل حاجة ده مكانه في الآخر واللي سايب كل حاجة وواقف في الآخر ده مكانه في الأول إذا الأفكار الروحية دي كلها بتساعد الواحد يطلع من مطب الذات برضو التعليم ازاي بي ربنا يسوع بيعالج اللي ذاتهم شغلاهم جاله واحد ايه له غرض ذاته شغلاه الظهر عاوز ياخد منصب عاوز يطلع من ال 12 في ناس كانت بترسم تبقى من ال 12 فاكرينهم وزراء فطبعا ايه في ناس بتحاول تقرب من المسيح لغرض للوصول لمركز فجاله واحد يقول له يا سيد أتبعك أينما تمضي خلي بالكوا ده مش حب ولا تلمذة لا لا ده هو عاوز يقول له إيه يعني أنا فتح عينك بس خلي بالك أنزل مجلس الشعب أكسب على طول فقام ربنا يسوع قال له إيه للثعالب أو جر ولطيور السماء أو كار يعني نظام أنت فاهمني غلط إذا كنت هتمشي ورايا عشان توصل لحاجة مريحة أنا مش بعرف هنام فين فده النمرة غلط أساسا ثانيا أنت جواك أوكار للثعالب وأوجرة للطيور يعني أنت جواك أفكار غلط خالص أنت فاكر الخدمة مناصب و... وسلطات ومسؤوليات و... أنت فاهمني غلط يا ابني أنا عاوز اللي يمشي ورايا يحبني ويحب السماء وخلاص يحب الناس مش مهم مكانته فما ادالوش ريق ما لقيناهوش خالص استوعبه كخادم ولا ضمه للرسل ولا سمعنا عنه تاني واحد تاني بقى بالعكس قال لواحد اتبعني التاني عنده صغر نفس عنده احساس بالذنب خلي بالكوا احساس الذنب يمشي مع صغر النفس فبيقول له ايه طب اروح ادفن ابويا ابويا كبر ولازم اقعد جنبه لغايه ما يموت واعمل الواجب قال له بطل القلق اللي انت فيه ده خلينا في المفيد احساس الذنب برضه برضه نفس برضه ذات اللي ينكر نفسه ما يقعدش يجلد نفسه طول الوقت ويلوم نفسه كتب لا لا طبيعي خلاص حتى لو ما قصروا يعني ما انا بني ادم ولازم اقصر يعني وبعدين الثالث قال له تعالى ورايا كل دول عندهم صغر نفس المسيح يميل لصغر النفس اكتر يعني اللي يلاقيه نفسه صغيره يقول له تعال ولما يتهرب يفضل يزن عليه اللي عنده كبر نفس يقول له لا استنى روح تنفعش اللي يجي يعرض خدماته عارفين مرة جالي شاب يقول لي أنا مش عارف أنتم مش واخدين بالكم مني ليه طب ده أنا على فكرة بقى حافظ كل الألحان وفي الوعظ ما أقولكش مش أنتوا عندكم تزكيات كهنة كهنة إيه يا ابني النمرة غلط أنت فاهم الحكاية بالمقلوب ده أنت بالذات كده ما تنفعش بدل أنت جاي تعرض خدماتك وشايف نفسك تنفع كاهن يبقى انت قلبت الدنيا خالص كده المفروض العكس ان الواحد يبقى مقتنع مش بيمثل مقتنع انه ما ينفعش هو ده اللي يجي منه فبرضه التالت عنده احساس بالذنب تجاه عيلته وتقصيراته وقال له معلش معلش خليك معايا بس وايه من يضع يده على المحراس لا ينظر للوراء خامس طريقه لعلاج الذات او للتحرر من الانا هي التعب اللي يتعب كتير ينسى نفسه اللي يخدم ويتعب كتير ينسى روحه وده اللي بيحصل مع كتير فيكم لما يكون تعب غرضه بس الناس وخلاص النفوس انت ما بتبقاش واخد بالك لابس ايه ساعتها ولا رأي الناس ايه ما انت اتلهيت خلاص حلو حلو فيك الشفا كده كده كويس انت ماشي كويس هتخف انما اول ما تقعد باشا كده هتقعد تفكر في نفسك ورأي الناس ايه ومكانتك ايه ومين قال ايه وم... دخلنا تاني في اللعبة البايخة دي فكان ربنا يسوع مغرق تلاميذه خدمة حتى وهم لسه مش مش ناضجين كفاية لأن هم يعني ما استووش غير بعد العنصرة لكن وماله يبعتهم القرى ويعملوا معجزات ويرجعوا يعني يدوا تقرير هراهم خدمة بس كويس تعب الخدمة في الشفاء وقال لهم ارفعوا يمكم وانظروا الحقول ابيضت ارفعوا ينكد يعني بصوا لبره يا جماعه بدل ما تقعد تقول نفسي مش شايف ناس بتموت مش نايم ناس بتهلك كل يوم مش شايف الناس تعبانه قد ايه فرق ايه دلوقتي يمجدوا فيك ولا يشتموا فيك ما تخلينا في المفيد يبقى تعب الخدمه يحرر الانسان من التركيز في نفسه عندك هم كل الناس عندها هم عندك امتيازات ما كل الناس عندها امتيازات انسى نفسك عشان تعرف تطلع من السجن ده وتقول الشعار الجميل بتاع بولس أحيا لا أنا خلاص ما عدتش عايش لنفسي ولا نفسي شغلاني أنا عايش للمسيح طول الوقت لما بطرس مرة قال له احنا سيبنا عشان كذا وكذا قال لهم بص اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او اب او ام او امرأة او اولاد او حقول الا ويأخذ مئة ضعف هنا تقولوا عليها تشجيع ماشي تقولوا عليها تعب وترك ماشي كل دول سابوا كتير عشان ربنا واللي سابوه ده ربنا بيقول لهم ده انا محوشه لكم في السماء اضعاف اضعاف وبالتالي ده معناه جميل قوي ان هم خلاص بقوا غاويين يتعبوا وغاويين يسيبوا من اجل المسيح عشان بصوا على السماء اللي يبص على السماء ينسى نفسه اللي يبص على نفسه ينسى السماء في ناس بتخدم طول الوقت بص على نفسها وفي ناس بتخدم طول الوقت بص على المسيح والسماء والناس يا بختهم دول اللي مستمتعين بالخدمة دول اللي فاهمين صح دول اللي عايشين زي الأطفال ما بيشغلهمش غير حاجة من ثلاثة ربنا والناس والسماء طريقة ستة الصليب ربنا يسوع بالنسبة له إنكار النفس يكمل بالصليب يعني إيه ما هو الصليب عبارة عن إيه موت للنفس خالص موت ما هو هو في ايه اغلى عند البني ادم من عمره فربنا يسوع اتكلم عن الصليب ونهى حياته بالصليب عشان يقول انا بموت عشانكم انا ما بفكرش في نفسي انا جيت اتعب عشانكم وانهيها بموت من اجلكم تبقوا انتوا تعيشوا وانا اموت والرساله لينا يا ولادي اعملوا زيهم انسوا نفسكم لدرجة تبقوا مستعدين تموتوا والناس تعيش عشان تبقوا مسيحيين زي فقمة إنكار النفس هو قبول الصليب قمة إنكار النفس يعني لو تعلمت إنكار النفس يجي لك مرض صعب أو تجي لك خسارة ضخمة أو تقرب من النهاية تلاقيها مش فارقة ليه ما أنت من لا ما أنت بقالك كتير مش مش ماسك في روحك خلاص مش فارقة معاك نفسك إن عشنا للرب نعيش إن متنا للرب نموت إن عشنا إن متنا ما عادتش فارقة إزاي دي مش فارقة إزاي ما تفرقش مع واحد عنده إنكار نفس لكن تفرق جدا مع واحد نفسه شغلة لكن اللي عنده إنكار نفس يقولوا له بكرة تروح السماء أهلا وسهلا تفرقش خلاص العيش اللي هي الحياة هي المسيح والموت ربح يبقى لما الواحد يركز في الصليب ويركز في فكرة الموت من أجل الناس خلاص يبقى مش الحياة مش سمينة ولا النفس سمينة لأنه كده كده هنمشي المهم نمشي ونروح السماء نمرة سبعة الحرص على الصلاة والحب حاجتين ضد الذات احفظوا القاعدة دي أكتر حاجتين ضد الذات الصلاة والحب لأن الصلاة أنا مركز في ربنا الصلاة الصح ما في صلاة مش صح لكن الصلاة الصح معناها ايه انا مركز في ربنا فنسيت نفسي والحب معناه ايه انا مركز في اخويا معناها نسيت نفسي فاكتر حاجتين في الحياة الروحية يكسروا الذات يعلموك انكار النفس يخرجوك بره حبسة انا دي هي انك تصلي صح وتحب الناس صح لو عايش في دول طول العمر طول اليوم انت سعيد وفرحان ومنطلق وممتلئ بالنعمة والروح وكل حاجة بس لما تصلي صلي من قلبك عشان تركز في ربنا ولما تحب حب الناس ما تحبش نفسك حبهم اخدمهم ريحهم استحملهم يبقى الصلاة ضد عبادة الذات لأنها حب لله والحب ضد عبادة عبادة الذات لأنها حب الناس أخيرا أقول إيه الخضوع الخضوع يعني إيه بقى النفس ما تحبش الذات تاني عدوتها حكاية إنها توطي رأسها وتخضع لرأي تاني الطاعة أو الخضوع ما يمشيش مع الكبرياء ولا صغر النفس ما يمشيش اللي عنده صغر نفس مش سهل عليه يقول حاضر أبدا واللي عنده كبر نفس برضه شايف روحه أحسن واحد فمش سهل عليه يطيعه اللي ناسي نفسه ما عندوش أزمة خالص في كلمة حاضر ما عندوش إرادة خاصة بيه فاهمين ما عندوش موقف لنفسه أي حاجة أليش على النبي تعجبني شخصيته جدا طبعا ده أبو الرهبان هو في زمانها يعني بلغة النهاردة يعتبر راهب وشيخ رهبان إنما أولاده جم يقولوا له إيه إحنا هنعزل من المنطقة دي لحسن في ناس إيه في بعض الأديرة تلاقوا ال ال المدنية قربت عليهم كانت بتحصل من وقت أليشع النبي تلاقي الناس ابتدت تسكن قريب من سكن الجماعة دول كانوا يسموهم الأنبياء فقالوا له يا أبونا أليشع إحنا هنغير المكان قال لهم ربنا معاكم قالوا له لا ما احنا مش هنمشي من غيرك هتيجي معانا قال لهم حاضر حاضر في واحد بيسيب قلايته ويسيب المنطقة اللي هو متعلم اتعود عليها عشان ولاده قالوا له احنا عاوزين نعزل طب ما تعزلوا تسيبوني انا قاعد في الجبل انا مبسوط قالوا لا لازم تيجي معانا قال لهم حاضر ومشوا وراه وفي السكة وهم بيعدوا عدوا على ترعة كده فكان كل واحد ماسك له ايه حتة خشبة واخدين حتة أغصان شجر عشان هيبنوا ألالي في الناحية التانية فعيني البلطة بتاعت واحد راس الفاس كده حتة المتل يعني وقعت فقعد يلطم غلابة كلهم فلاحين هعمل ايه دلوقتي ده انا مستعيرها مستعيرها يعني واخدها سلف فيعني هيرجعها وهي دي حاجة غالية بالنسبة لهم فإليسع قرب منه فين يا ابني وقعت منك فين قال له في الحتة دي وما في المية المية جاية لهم لغاية هنا فاهمين ازاي مش هيعرفوا يختصوا يدوروا يعني فقام عمل حاجة غريبة جدا عشان يريح الجدع اللي بيعيط ده جاب عود قش قد كده كده زي ما حط الصليب وحطه يعوم على المية العود ابتدى يغطس والبلطة تطلع حتة الميتال دي طلعت وعامت على المية قال له خدها ورجعها لصاحبها أنا بس عاوز أبتدي بكلمة حاضر أليشع بيقول لولاده حاضر يمشي في مية ويغرق ويغير المكان وبتاع ليه ولادي عاوزين كده بالبساطة دي يعني وانت مالكش رأي يعني تقعد فين وت... لا خلاص فالشخص اللي عنده انكار نفس تلاقوه عنده حاضر دي سهلة يريح كل الناس طالما ما ما يضرش علاقته بربنا ربنا يسوع كان مثل أعلى في دي كان دايما ياخد شكل الطاعة يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل عشان لما يقول لتلاميذه يقول لهم أنتوا كمان قولوا زي ما وصانا المسيح بنعمل احنا مش هنقول احنا عاوزين ايه احنا بنقول اللي هو قاله يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به يعني مع انه ابن مساوي للآب مع انه ابن الله الذي ينبغي ان العالم كله يطيعه هو نفسه خد شكل الطاعة تعلم الطاعة تعالوا نختم بتدريب بقى عشان نوصل لأحيا لا أنا نتمتع بالشعار ده يا جماعة أن المسيح حي فينا كده وده موسم الروح القدس يعني اللي احنا بنعيش بالمعنى الجميل ده ربنا روحه ساكن فينا مفروض روحه هي اللي تسوق كل حاجة والأنا دي لازم تكش وتختفي وتموت خالص ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنا أنقص تعالوا نختم بتدريب كل ما تتغاظ أو تتضايق ودول علامتين من علامات الأنا الغيظ والمضايقة وتقريبا ده الوضع الطبيعي طول اليوم مش كده يا متضايق حزين يعني يا متغاظ فده معناه ان الان عاليه قوي صلي في سرك قول كذا مره يا رب عاوزني اعمل ايه طب ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله اصل اللي مضايقك ان انت عاوز حاجه مش واصل لها او اللي غيظك ان الناس بتعمل حاجه على غير رغبتك انكار النفس معناه ايه يا رب هعمل اللي انت عاوزه مش اللي انا عاوزه مشيني على هواك انت فممكن تلاقي الإجابة أشكر حاضر يا رب هشكر اقبل حاضر استحمل حاضر حبهم حاضر اه اخدم هتلاقي رأي غير الرأي اللي في دماغك انت اللي غيظك ومضايقك إرادتك ذاتك هي دي المشكلة اللي هيريحك إرادة الله ففي كل موقف تلاقي نفسك حزين متضايق أو عصبي متنرفز يبقى أقول له يا رب عاوزني أعمل إيه مش عاوز أمشي بدماغي عاوز أمشي بدماغك أنا عارف اللي مضايقني مش الظروف ولا الناس أنا واللي غيظني مش الظروف ولا الناس هي أنا هي السبب فأنا بقول لك قول لي أنت عاوزني أعمل إيه لإلهنا كل مجد وكرم